وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات من العصيان والذلات
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد لا زلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس إبليس وهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان الفرق بين الأحوال الشيطانية والكرامات الفرق بين الأحوال الشيطانية والكرامات لكن كنت قد طرحت إشكالا في نهاية الحلقة الماضية لم أقل طرق تركت يعني إجابة على سؤال أو طرقت سؤال لا بل أقول إنني كنت قد تطرقت إلى إشكالية ولم أجب عليه ألا وإن الإشكالية غاية في الأهمية وهي ماذا؟ حينما نقول فقرأ على الجن آية الكرسي أو قرأ على الشيطان ولا أقصد اللي هو من المنظرين لا لا على أحد من ذريته فقرأ على شيطان أهو بدون الألف واللام فقرأ على شيطان آية الكرسي يقول فاحترق قلت لكم في نهاية الحلقة الماضية القرآن بذاته لا يحرق شيطانا لا يحرق شيطانا وأكبر دليل على ذلك قلت لكم أن الجن ذهبوا يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا على الإسلام بدليل أنهم لما استمعوا القرآن من النبي هداهم الله جل وعلا فأسلموا فأسلموا فلو كان القرآن يحرق الشياطين أو الجن غير المسلمين لاحترقوا ورسول الله يقرأ القرآن مش بنقول و- وراقب يقرأ القرآن أو مرتزق بيقرأ القرآن أو واحد فاضي ملوش صنعة شغله لكن يعالج بالقرآن قرأ عليه قرآن لا ده كان اللي بيقرأ هنا سيد الأنام كان اللي بيقرأ هنا هو حبيب الله كان اللي بيقرأ هنا سيد ولد آدم اللي كان بيقرأ هنا الذي لا ينطق عن الهوى من قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ده النبي محمد هو اللي كان بيقرأ القرآن فاستمعوا إلى القرآن لم يحرقهم القرآن بل هداهم الله بالقرآن الدليل على ذلك من قول الله تعالى في مطلع سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به أو يهدي إلى الرشد الأول في بداية هو قل أوحي إلي أنه استمع خد تحتها ألف خط أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن لما الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أنا عايز تركيز مش عايز كلام بيجري كده وتقول آه آه عدت الكلمة لا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا شوف اللي جاي يهدي إلى الرشد فآمنا به أو أمنوا به ولذلك بيان الله جل وعلا أن من هؤلاء من هو على الإسلام ومن هؤلاء من هو على الكفر ولذلك يقول جل وعلا على ألسنتهم في سورة الجن أيضا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أظن كده يعني أمر واضح جدا فيه المسلم وفيه غير المسلم ركزوا معايا جدا طيب إذا الإشكالية تيجي منين بقى؟ الإشكالية تيجي يقول لك فقرأت عليه فاحترق مثلا أجيب لكم رواية مثلا ذي الرواية المشهورة جدا في كل الكتب اللي هي مع احترامي تعد المصادر لهذا الباب أن يقول لك أن فلانا من التابعين قال لما ذهبت إلى حج بيت الله الحرام استأجرت دارا فالناس جم قالوا لا اوعى بلاش دي ليه؟ لان ما سكنها احد الا وقتل، كل اللي بيسكنها بي- بيتخنق ويموت او يتقتل. ليه؟ قالوا اصل فيها شيطان او فيها جن او ما شابه ذلك. قال فسكنت في الدار واستعنت بالله جل وعلا، وبعدين قال فلما دخل الليل سقط زنجي من سقف الدار يعني حاجة كده قفزت حاجة نزلت من سقف الدار قدامي كده علقت زنجي فسقط زنجي من سقف الدار فتلوت عليه آية الكرسي فأخذته قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره وهو يصرخ وهو يصرخ قال ما أن انتهيت من آية الكرسي حتى رأيت دخانا سقط بين يدي خلي بالكم معانا هنا أولا بداية الرواية دي ليست حديثا مرفوعا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هيش حديث على الإطلاق ليست حديثا ثانيا حتى بالنسبة للرواية اسندها معروف اسندها معروف لا يحتاج إلى كلام طيب عد كمان هذا يا أخي ده لو حتى كانت الرواية صادقة حتى, حتى رغم أني نقلتها من قبل من سنوات عن عمن ذكرها من العلم وبينت العزو فيها بأمانة لكن الآن أنا أبين المسألة قلت حتى ولو كان الأمر صادقا يبقى حاجة من اثنين أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا هو الذي حافظ الرجل بسبب حسن ظنه بالله جل وعلا ويقينه فأهلكه الله جل وعلا مش إن القرآن بيحرق خلي بالك معايا إزاي أو أنه مع احترامي وجد دخانا فظن أنه أحرق لكن اختفى هذا الشيء فركزوا معايا جدا إذا أنا لا أنكر قضية الحرق المطلقا بس بأنكر تماما إن لما أقرأ القرآن على الجن بقول إنه يتحرق لا ما فيش كده ما فيش كده ركز معايا جدا لكن هل يحرق نعم الجن يحرق ازاي الجن من النار ويحرق بالنار نعم من النار ويحرق بالنار كما أن الإنسان مخلوق من الطين ويعذب ويقتل بالطين ولذلك في المناظرة اللي في صحيح عقيدة أهل السنة والجماعة لنا الموسوعة الكبيرة المعروفة أسأل الله أن يتقبلها لما نقلت المحاورة أو إن شئتم قلتم المناظرة الشهيرة جدا بين إمام من السلف وبين يعني مختلف معه انظروا ماذا جرى قال أنتم تقولون هذا اللي هو على غير الإسلام يقول يعني على الإلحاد يقول لهذا الإمام أنتم تقولون أن الشيطان خلق من النار وأنه يعذب بالنار كيف قال يا هذا الإنسان مخلوق من الطين الإنسان مخلوق من الطين ورغم ذلك فإن الطين يعذب الطين قال له كيف قال له حينما أتي مثلا بالتراب وأخلط التراب بالتبن وبالماء أو بالتراب أخلطه بالماء ثم أمزجه ثم أتركه لغاية ما ينشف وكيت فيصير حجرا فيصير حجرا آتي به فأضرب به إنسانا فإني أعذبه وإن اشتد الأمر فإني أقتله أهو جبت حجر من الطوب قعدت أضرب بإنسان وبتعذب ويجيب دم يتعذب ويجيب دم لغاية ما يموت قال له فما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار والقادر على ذلك هو الواحد القهار فهذا أمر معلوم وبعدين أنا مرجع لي سورة الصفات شوف أنا بطيء معك جدا عشان أديك المعلومة الصحيحة المرجع لسورة الصفات في قول الله جل وعلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى شوف ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب هكذا أيضا المخلوق الناري يعذب بالنار سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة كما أن المخلوق الطيني يعذب بالطين في أي وضع كان خلي بالك معايا عشان الكلام ده غاية في الأهمية إذا أنا لا أنكر قضية أن الشيطان يحرق بالنار الشيطان يعذب بالنار أو ما شابه ذلك لكن أنا في قضية قراءة القرآن على الجن أو الشيطان طيب أنا منظر لي الحديث الوارد في صحيح البخاري اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ما قالوش اقرأ آية الكرسي فإن جاء شيء من هذه احترق لا أبدا اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح إذا يا جماعة قضية نحن لا نكذب أحدا حتى من أهل العلم لا نكذب أحدا ولكن نقول الأمر يتسع لما يقول لك أنا قرأت عليه وشفت دخان ونار وكلام من ده هو بأنهم قايلين إيه في هذه الحالة حاجة من اثنين إما أن هذه كرامة بمعنى أن الله أحرقه له وأنهاه بمعنى أن الله خلصه, خلصه من هذا بهذه الطريقة و إما مع احترامي أنه رأى أثرا لهذا الشيء فظن أنه أحرقه فظن أنه أحرقه أو أنه احترق لكن القضية الجن الكافر يجي يسمع القرآن عادي خالص الشيطان يسمع ليه لأنه هو هو محاسب يوم القيامة هو مكلف زيه زيك يوم القيامة وهيسأل هيسأل يوم القيامة هل آمنت إذا بلغتك الدعوة هل آمنت وما كنا معذبين حتى نبعث رسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للإنس والجن للإنس والجن جميعا بدليل لو ما كانش هؤلاء يعذبوا على عدم الإيمان ما كانش ربنا قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أهو طيب بما أن اللي, اللي مش هيؤمن هيدخل النار واللي هيؤمن هيدخل الجنة فعمره ما هيؤمن إلا بسماع القرآن وهو لسه مش مؤمن مش مؤمن استمع القرآن فهداه الله بالقرآن مش حرقه بالقرآن فهداه الله بالقرآن الثاني استمع القرآن لكن لم يؤمن وأصر على ما هو عليه هذا له عذابه في الآخرة ركزوا معايا جدا طيب هختم برواية جديدة عن أبي النضر اللي هو هاشم ابن القاسم هاشم ابن القاسم قال كنت أرمى في داري كنت أرمى في داري يعني وأنا ساكن في بيتي يأتينا ال- ال- الرمي وكيت والأذى فقيل يا أبا النضر تحول عن جوارنا يا أبا النضر تحول عن جوارنا كان صوت يطلع كده نسمعه تحول عن جوارنا يعني سيب لنا المكان اخرج بقى من المكان إلى آخر هذه الأمور تحول عن جوارنا قال فاشتد ذلك علي فاشتد ذلك يعني الموضوع ده ضايقني وتعبني وكده فكتبت إلى الكوفة لمين في الكوفة قال فكتبت إلى المحارب وكتبت إلى ابن إدريس وكتبت إلى أبي أسامة فكتب إلي المحاربي من المحاربي هنا اللي هو أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف ابن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الحافظ أحد الأئمة الأعلام بالمدينة وده من الطبقة الثانية من التابعين وهذا الرجل كما قال عنه ابن سعد كان ثقة هذا الرجل كان ثقة فقيها وكان كثير الحديث اللي عايز يبقى يرجع يرجع ممكن يرجع لسير اعلام النبلاء ويرجع لتاريخ الاسلام في ترجمه هذا الرجل. المهم المحاربي كتب له قال له ايه؟ ما هو بعت للمحارب يقول له شوف لي الحل اتعامل مع دول ازاي؟ يعني ليا جيران من الجن، الجيران دول بيرموني في داري وبعدين بيقولوا لي تحول عن جوارنا، اتصرف معاهم ازاي؟ فالامام العالم الحافظ الفقيه المحاربي أم كاتب له قال له إيه أن بئرا في المدينة كان عندنا بئر في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين كانت المية بتاعتها بتنقطع وكده وتجف فجأة وبعدين الناس اللي ساكنين حوالين ال- المية دي وعايشين طبعا على هذا على هذا الماء وهم جوار هذا الماء نزل بهم ركب في ضيوف نزلوا عليهم كده طبعا استضافوهم واطعموهم وكيت واشتكوا لهم علي يكون فيهم حد من اهل العلم من اهل الفضل يفهم هذا الكلام وقالوا لهم البئر ده بيحصل فيه حاجات عجيبه بيحصل كيت وكيت وكيت فشكوا ذلك اليه فأم إن الركب دول ناس فاهمين فدعوا بدلو دعوا بدلو من ماء قالوا لهم هاتلو- هاتوا لنا دلو ماء جابوا لهم دلو ميه ثم تكلموا بهذا الكلام يعني على الدلو يعني زي ما يقول لك ايه احنا عندنا في م- م- م- مثلا في مصر يقول لك هات لي حله ميه هات لي جردل ميه اللي هو الدلو او اي شيء ويجيب لك يقرا عليه يقرا على الميه دي فبقول لك فقرأوا بكلام على هذا بعد ما قرأوا بكلام عليه صبوه في البئر فخرجت نار من البئر فخرجت نار من البئر قال ابو النضر فاخذت يعني قلت اجرب بقى ما دام عملوها في البئر ونفعت اجرب عندي في البيت قال فاخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه قمت قايل برضه هذا الكلام الشرع اللي ما فيش مخالفه على الاطلاق شرعيه ثم قراته على الماء يعني وبعدين ثم تتبعت به زوايا الدار قعدت ارش في كل زوايا الدار ارش هنا وهنا وهنا وهنا في كل مكان فلما تتبعت زوايا الدار ورشدت في كل الدار صاحوا بي احرقتنا قعدوا بقى اللي هم الجن اللي ساكنين في المكان احرقتنا قال اللي كانوا بيقولوا تحول عن جوارنا قالوا احرقتنا احرقتنا نحن نتحول عنك احنا اللي هنسيبك ونمشي ما تمشيش انت احنا اللي ماشيين خلي بالكم معايا جدا إيه، اللي عايز يرجع لدي الوابل الصيب 176 177 الصفحه واللي عايز يرجع للتعليق عليها التعليق السليم يرجع الى مجلد شقيقي الشيخ احمد عبد الملك الزوبي اللي هو تنبيه الانام ببدع ضلالات المعالجين بالقران طبعه دار غراس بالكويت خلي بالكم معايا جدا واحد يقول لي طيب يعني هو لما جاب آه، الدلو وحط فيه المية وقرأ عليه كلام معين الكلام المعين ده اللي ما فيش مخالفة شرعية آه، رشه في كل زوايا البيت على طول الجن والشياطين هربوا من المكان وتم تطهير المكان والأذى كله زال والأذى كله زال خلي بالكم معايا جدا بس يقول لك أنا عندي دم وأقوله أحرقتنا يبقى في إحراق لا مش معنى أحرقتنا يعني احنا اتحرقنا وإلا ما نطقوا كانوا يبقوا اتحرقوا خلاص وبعدين بعدها على طول يعني ما بعده ي- ي- يعني يفسر ما قبله نحن نتحول عنك يعني خلاص سيبنا احنا نمشي يعني ما تحرقوش ولكن تأذوا ولكن تأذوا يعني هذا الشيء كان شديد عليه كان شديدا عليهم تأذوا بهذا الأمر إنما كلمة أحرقتنا مش معناها النار طلعت فينا وتولعنا وانتهينا وإلا ما كانش يقول له بعدها نحن نتحول عنك خلي بالكم معايا جدا طيب واحد يقول لي طب ايه الكلام اللي انت بتقول قالوه ده وما فيش مخالفات شرعيه نعم انا عدت اليه ولا عايز ارجع ممكن ارجع للوابل الصيب ويرجع لكتاب شقيقي وكذا لكن مش كل شيء انا بنقله على الشاشه عشان بعض الناس بترتزق من هذا ال- ال- الكلام لكن انا قلت لك المصدر وانت بترجع أو ال- ال- ال- قضيه الدلو دي دلو وبتحط فيه ميه ميه طاهره يعني وبعدين آه، تقرا فيه بسم الله امسينا الى اخر الدعاء المذكور بعد كده بتقوم تقرا بقى من اول الصفات لغايه الايه رقم 10 من سوره الصفات اللي هي في قول الله جل وعلا الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب يعني تقرا من الايه رقم 1 من سوره الصفات لغايه نهايه الايه رقم 10 من سوره الصفات بعد الدعاء بهذا اما بتعمل هذا بيح- بيحدث هذا الكلام دي الروايه اللي هي المذكوره لنا اللي انا نقلتها ليكم بالحرف الواحد طيب يا جماعه ادخل بقى بعد معالجه الاشكاليه دي على الفرق بين الاحوال الشيطانيه والكرامات ركزوا معايا جدا دايما يا جماعه اما اقول لكم كده الكرامات سببها ايه ما هو الكرامه غير الاحوال الشيطانيه مش معقول السحر ما يعمل شيء خارق للعاده زي كرامه حدثت لولي صالح لا يمكن لكن احيانا بيختلط على الجهال ليه؟ لأن ده بيظهر لك في ثوب بقى شايل سبحة وبتاع وبتاع وإنه بيصلي وإنه عارف ربنا وبتاع وك- وكلام من ده فيقول لك ده ولي وده ولي يا عم وخلاص ده ده ولي باطن وده ولي ظاهر عك من اللي بيقوله ده خلي بالكم معاه جدا لا أنا كنت فاهم وعلى علم كرامات الأولياء لها سبب سبب كرامات الأولياء إيه؟ الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى الإنسان لما يكون مؤمن وتقي ويحتاج إلى الكرامة تحدث الكرامة بإذن الله جل وعلا لأنه بحاجة إليها لأنه بحاجة إليه ركزوا جدا ولذلك ربنا بيقول إيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني اللي جمعوا الإيمان والتقوى اللي اجتمع فيهم الإيمان والتقوى يبقى هدي إذا كل مؤمن تقي فهو ولي كل مؤمن تقي فهو ولي طيب تعال بقى للأحوال الشيطانية سببها إيه ما هيش الإيمان والتقوى يعني التاني اللي انت رحت له مثلا اللي هو الساحر دي وبين لك انه بتاع ربنا وانه كيت وانه صالح وبيظهر لك كرامه مثلا يعني آه، قدامه مثلا ال- ال- ال- الكاس زي دي يقول لك ب- ب- شيل الكاس يقول لك لو تشيل طب اقعد اقعد بس اه يلا اتحرك يا كاس الكاس اتحرك لا دي مش كرامه ده شغل شياطين دي احوال شيطانيه طيب بس الاحوال الشيطانيه زي ما قلنا الكرامات سببها الايمان والتقوى الاحوال الشيطانيه سببها ايه ما نهى الله عنه ورسوله كل اللي ربنا بينهى عنه يبقى المجرم ده بيعمله اللي هو صاحب الاحوال الشيطانيه يعني ايه يعني يستعان على المحرمات يستعان بها في هذه الامور او تاني ويستعان بكل ما نهى الله عنه ورسوله يعني على تنفيذ الاحوال الشيطانيه يعني مثلا يقول لك الساحر ده هو استغفر الله العظيم بيحط المصحف و- ويعمل فيه كذا يحرقه يدوس عليه بكذا يصب عليه حاجة غير طاهرة حاجات من اللي بيحكوها دول خلي بالكم معايا جدا أو الساحر ده هو، استغفر الله العظيم بيفعل آه، المعاصي والمحرمات والكلام دي عشان يتقرب للشيطان بهذه الأمور يقوم الشيطان يعمل له دي ما هو احنا عندنا الولي التقي يتقرب لله بالإيمان والتقوى يوم ربنا يحدث له الكرامة دي اللي محتاج إليها التاني بقى ولي الشيطان يتقرب للشيطان بايه يتقرب له بالمعاصي يتقرب له بالمحرمات عشان الشيطان يديله شيء من الخوارق دي من الاحوال الشيطانيه دي وكل ما يزداد كفر وكل ما يزداد إجرام ومعاصي كل ما الشيطان يديله أكثر في الأحوال الشيطانية خلي بالكم معايا جدا اثنين ده, ده أول نقطة اثنين الكرامات بتحصل بإيه الكرامات بتحصل احنا قلنا سببها إيه الإيمان والتقوى طيب الكرامات بتحصل بإيه بقراءة القرآن والذكر والصلاة والتسبيح الذكر يشمل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى آخره والدعاء وكمان بإيه الكرامات تحصل بإيه باتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الكرامة ما حدثت للولي إلا بسبب اتباعه للنبي لذلك عدت من معجزات النبي كرامات الأولياء عدت من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه لولا اتباع النبي ما حدثت الكرامة للولي فالكرامة حدثت للولي بفضل اتباعه للنبي إذا هي تنسب للنبي من باب المعجزات خلي بالكم معايا جدا يبقى الكرامات بتحصل بيه يا جماعة بالصلاة والصوم والزكاة والكيت وفعل الخيرات والتقرب إلى الله بالنوافل والذكر والدعاء واتباع سيدنا النبي واتباع سيدنا النبي محمد ما تلاقيش واحد ما بيتبعش النبي وقاعد يقول لك زي اللي بيطلع كل شويه يقول لك ايه تفسير سبهلله عارفين دي تفسير سبهلله تبقى ايه ده انا كنت بشوف حاجات على الفضائيات اللي الشباب بيبعتوها لي ويبقى شيخ كبير له اسم وكلام من ده يقول الرقم 6666 زي رقم كده عجيب قوي عارفين ده يقصد ايه ده ده ده, ده كذا كذا كذا الله وبعد كده تلاقي اللي طالع لك بورد يقول لك بدن بدن بربدن كردادن دهن دهن كت كت ده هي تاخد كل مجرم خلاصته تلاقي حاجات يومين دول طالعه لا يعني أهو الحليم يصير قدامها حيران لا بس العالم فاهم طيب يبقى قلنا سبب الكرامات ايه الايمان والتقوى بتحصل بايه يا جماعه بالصلاه وقراءه القران والذكر والدعاء واتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب الاحوال الشيطانيه بقى قلنا سببها ايه ما نهى الله عنه ورسوله كل حاجه ربنا نهى عنها ورسولنا عنها كل المعاصي كل المحرمات بيتقرب بها العاصي او الساحر او الدجال للشيطان عشان يعمل له ايه الاشياء اللي احنا بنسميها خوارق دي طيب الاحوال الشيطانيه بتحصل بايه احنا قلنا الكرامات بتحصل بالصلاه وغيره طيب الاحوال الشيطانيه بتحصل بايه بما يحبه الشيطان تحصل بما يحبه الشيطان وبالامور اللي فيها شرك كالاستغاثه بالمخلوق كالاستغاثه بال... زي مثلا واحد ميت يقول لك ده كان ولي وكان كده يا اخي آه لا اله الا الله طيب فيقوم يعمل ايه الشخص من دول اما يروح الشيطان يخوفه يقوم قايل يس يعني هو يا سيد فلان يا سيد فلان ويستغيث ولا يستغيث بالله جل وعلا وينادي ولا ولا ينادي ولا ولا يتوجه بالندى والدعاء الى مولاه سبحانه وتعالى خلي بالك الله بدل ما يقول يا رب يقول يا سيد فلان الفلاني يقوم الشيطان يعمل ايه يزوده شويتين وممكن يتمثل له بهلقة فارس وجه ينقذه وده حصلت منها قصص كثيره ذكرها الشيخ الاسلام ابن كثير في الفرقان وفي غيره وفي غيره وذكر الائمه ذكرت يعني ائمتنا ذكروا كثير من هذه الامور ليه عشان يخلوا الناس تقع في في في, في الشرك ما هو ليه لانه خلاص ما يدعيش ربنا تقول ارعى ربنا يقول لك لا لا لا لا خليني يا سيد يا سيدو فلان يا سيدو فلان الحقني مرض يا سيدو فلان نجني اغيثني والكلام ده كله فيحصل ايه وهو الشيطان اصلا اللي متمثل له بهيئه مجرم بهيئه شيطان بهيئه كذا شيء بيخوفه ارعبه بوساوس فيقوم هنا يقوم الشيطان في نفس الوقت مبين له كانه الولي ظهر له وقعت وشل له كل هذه الامور يبدا ينشر بقى الدعايه دي يا جماعه ده انا اتحطيت في موقف كذا وقمت قايل كذا فحصل لي كذا يا جماعه كرامات الولي فلان يقوم الناس يدعون المخلوق ويستغيثون بالمخلوق ولا يستغيثون بالخالق جل وعلا يبقى وقعهم في الشرك هنا خلي بالكم معايا جدا طيب انا هاجي لبعض صور من الاحوال الشيطانيه طبعا كان من ضمن اصحاب الاحوال الشيطانيه بل هو كبيرهم وكبير الدجاجله عندي عبد الله بن صياد ومش هتعرض ليه مره ثانيه عشان اكسب وقت عايز اجيب الجديد بس. طيب الاسود العنسي الاسود العنسي الذي كان ادعى النبوه وكان له شياطين يا جماعه تاتيه ببعض الامور ولدرجه ان المسلمين كانوا يخافون جدا من هذا الرجل لغايه ما اعانتهم امراته يعني على قتله لما علمت بكفره يعني ايه الاسود العنسي ده كان في اليمن كان جبار وكان ساحر وكان معاه شياطين كان بيتقرب للشياطين وكان جسم ومنظر ورهبه وبعدين كان يخبر الناس باحوال كثيره عن امورهم الشياطين تروح تقول له فلان ده م- مش شاكل مع مراته فلان ضرب مراته فلان خسر كذا فلان كذب كذا فلان مخزن في بيته كذا حتى ان المسلمين هناك كانوا يخافون من الاسود العنسي كانوا يخافون من الاسود العنسي خلي بالكم معايا جدا وهو كان يستغل هذا الاجرام وطبعا آه، اهل العلم لما جاءوا في ترجمة أبي مسلم الخولاني وما حدث له على يد الأسود عنس الرواية م- م- مشهورة جدا دي بتبين بقى هنا الكرامة والحال الشيطاني الكرامة في مين؟ في أبي مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني كان تقيا صالحا عابدا ربانيا وبعدين ال- الأسود عنس بيقول لهم مين اللي يقدر يواجهني؟ قالوا له ده هو قال لا تقولي أتشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد وأسمع أنا سامع وأشهد قالوا أتشهد أني رسول الله قال لا أشهد ولا أسمع لا أنا سامع ولا أنا شاهد مرة ثانية ثالثة قال بس أنا وده ما نقعدش في مكان واحد اجمعوا لي حطبة جمعوا حطب كبير جدا ثم امر بتكبيله بالحبال وبرميه بالمنجنيق في هذه النار ذكر الامام الحافظ ابن كثير ذكرها شيخ الاسلام الامام آه، الذهبي شيخ الاسلام آه، ذكرها آه، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ذكر يعني ائمتنا فايه اللي حصل لما رموه بقى انتظروا بقى على اساس بعد ما جسمه يتحرق وبتاع يروحوا يشوفوا الاثر بتاعه لما انطفأت النار وخلصت النار راحوا يشوفوا فوجدوه ساجدا لله لم تمسسه النار لم تمسسه النار الحبل اللي اتحرق وخلاص وهو ساجد فقال والله لا تساكنني في أرض واحد أمر بطرده فذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما دخل المسجد ورآه أبو بكر ورآه عمر عمر قال له أمن أهل اليمن أنت؟ آه كان عمر كما تعلمون آه خلاص من أهل اليمن قال له ماذا فعل الله بصاحبنا؟ قال له نجاه الله جل وعلا اللي هو بأبي مسلم الخولان قال له أظنك أنت هو؟ قال أنا هو أبو بكر آه، ذهب إليه وقبله في جبهته وقيل قبله في رأسه وقيل قبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل الله به مثل إبراهيم الخليل يعني أكرمه الله كما أكرم الخليل إبراهيم بالنجاة من النار يبقى ده دي كرامه اللي حدثت لابي مسلم الخولاني تعالى بقى طبعا البعض بيتكلم في روايه ابي مسلم الخولاني وحينما اقول لكم من اتى بها بالنسبه للاسانيد قلت شيخ الاسلام واتى بالموضوع وباستفاضه قلت لكم ال- شيخ الاسلام ايضا ابن كثير رحمه الله عليه قلت لكم شيخ الاسلام الامام الذهبي، ولو عددت ما انتهيت خلاصته هي مش حديث مرفوع الى النبي فنيجي هنا بقى للحال الشيطاني الاسود العنسي بقى طب ما هو ده حال شيطاني امام كرامه عجز لكن كان بيخوف الناس وراعب الناس زوجته كانت فاكراه راجل صادق وراجل كيت لما تبين لها انه ساحر وانه بيفعل الكفر و- وانه مجرم الوليه عندها ايمان وخافت من ربنا سبحانه وتعالى ولذلك عملت ايه ساعدت واعانت المسلمين على قتله حتى قتلوه طيب يا جماعة كنت كنت لسه أتعرض لمسيلمة وللحارث الدمشقي لكن علمت أن الوقت قد انتهى فأقف عند هذا الحد إلى أن ألتقي بكم وبكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات من العصيان والذلات أتوب إليك يا ربي وأبغي العفو والرحمة